سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بثينة ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بثينة ومن شاء فليغزل بحب الربائب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا درس جديد من كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى والذي اصطلحنا على تسمية شرحنا عليه بمدرسة الحياة وهذه خاطرة نفيسة يعني اخترتها بعناية وأسأل الله عز وجل أن أوفق لبيان ما فيها يقول رحمه الله رأيت النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم فإن لم يقصده هو حصل من عماله ثم هو خائف منزعج في كل اموره حذر من عدو ان يسمه قلق ممن هو فوقه ان يعزله ومن نظيره ان يكيده ثم اكثر زمانه يمضي في خدمه من يخافه من السلاطين وفي حساب اموالهم وتنفيذ اوامرهم التي لا تخلو من اشياء منكره وإن عزل أربى ذلك على جميع ما نال من لذة ثم تلك اللذة تكون مغمورة بالحذر فيها ومنها وعليها وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة كما حكي ان رجلا من الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا فلما كبر استغنى وملك اموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجواري من الروم فقال في هذه الابيات فقال هذه الابيات الابيات في شرح حاله قال ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرين ملكته بعد أن جاوزت سبعين تطوف بي من الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين وخرد أو وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العينة يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا يردن إحياء ميت لا حراك به وكيف يحيين موت ميتا صار مدفونا قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين وهذه الحالة هي الغالبة فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير أو حسن الالتذاذ والإنسان في حال الصبوة لا يدري أين هو إلا أن يبلغ فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيفما اتفق وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة من الثلاثين وغطه الشيب فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه كما قال ابن المعتز بالله لقد أتعبت نفسي في مشيبي فكيف يحبني الغيد الكعاب فكيف يحبون فكيف تحبني الغيد الكعاب وهكذا لا ترى المتمتع بالمستحسنات إن وجدهن ولم يجد مالا يبلغ به المراد وإن اشتغل بجمع المال ضاع زمن تمتعه وإذا تم المطلوب فالشيء فالشيب أقبح أذى أقبح قذى وأعظم مبغض ثم إن صاحب المال خائف على ماله محاسب لمعامليه مذموم إن أسرف وإن قتر ولده يرصد موته وجاريته قد لا ترضى بشخصه وهو مشغول بحفظ حواشيه فقد مضى زمانه في محن واللذات فيها خلس معتادة لا لذة فيها ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر خزايا إلا من عصم الله فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم فإنك تستطيبه لبعده عنك ولو قد بلغته كرهته ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف فعليك بالقناعة مهما أمكن ففيها سلامة الدنيا والدين وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس كيف تشتهي هذا قال أتركه حتى أشتهيه عصب هذه الخاطرة والذي يريد ابن الجوزي رحمه الله أن يدندن حولها أو أن يجهر لا أقول يدندن لأن الفرق بين الدندنة والجهر أن الدندنة صوت يسمع ولا يفهم كما قال ذاك الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أدري دندنتك ولا دندنة معاذ ولما تلاقي واحد ما انتش فاهم حاجة لكن سامع صوت كده يقول بدندن بدندن يعني ايه؟ يعني يقول يعني صوتا موزونا رخيما لكن لا تفهم منه حرفا. ابن الجوزي هنا يريد ان يقول ارباب الدنيا الذين يتقاتلون عليها اما ان يكون اميرا يبقى له سلطان واما ان يكون تاجرا له مال لأنه لا يسود إلا بهذين أن يكون صاحب شوكة أو أن يكون صاحب مال صاحب الشوكة ذكر ابن الجوزي الآفات التي تنتظره له منافسون يعني شوف مثلا في انتخابات مجلس الشعب والكلام ده ودي تعتبر يعني آه يعني شيئا هينا بجانب الولاية الكبرى شوف ماذا يفعلون في بعضهم يعني من عدة دورات أظن ناس ضربوا بعض بالنار ليه؟ ليحصل على مقعد طيب أنت وصلت لهذا المقعد ماذا تريد منه؟ عايز تخدم ولاد الدايرة؟ آه عايز يخدم أبناء الدايرة هل هو صادق؟ لا وإذا خدم يأخذ في مقابل هذا لنفسه مئة ضعف وهذا شيء معلوم للكافة يعني أنا لا أقول سرا ولا أفشي يعني شيئا خفيا كشفت عنه الغطاء لا وده شيء شيء تافه لا قيمة له فما بالك بالولاية العظمى هذه أطم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة قال الكلام ده لأبي ذر لما ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه وقال يا رسول الله استعملني على بعض أعمالك يعني اجعلني عاملا على بعض أعمالك لأن إذا كان عاملا سيأخذ مرتبا في مقابل العمل فقال يا أبا ذر إني أحبك وأنت ضعيف أنت ضعيف أي لا تستطيع أن تتحمل تبعة الإمارة لا في الدنيا ولا في الآخرة طب لا في الدنيا ليه لأن الإنسان المشتغل بالإدارة مكروه غير محبوب لو كان رجلا عادلا هيبقى غير محبوب برضه ليه لان سيرد اصحاب الشفاعات طب انا بيني وبينه معرفه من زمان عايز اسلك المسائل الولد عايز يتوظف اروح له والله وقع لي اعمل لي استثناء وعايز اعمل هنا مستشفى عايز ارصف طريقا عايز اعمل مش عارف ايه الكلام ده فرايح وعايز استثناءات دائمه طب انا هفترض ان انا راجل بقى عادل يعني ما عنديش حاجه اسمها استثناءات الكل سواسيه يطلع يسب قول شوف يا اخي الدنيا غيرته شوف ايام ما كنا بنقعد على المصطبه سوا ونلعب السيجا واستغمايه والكلام ده شوف لما كبر يشوف نفسه شمخت ازاي والكلام ده وبعدين يكسفني طب ده انا رايح مالي ايدي وقلت لاهل الدايره كلهم ولا يهمكم اعتبروا الموضوع منتهي ويروح لصاحبنا ده يخذلني امام الناس وبتاع وتبقى مشكله يبقى مكروه ليه لان اراد ان يضبط الاداره ما هو الاداره بتفسد بايه الإدارة تفسد بهذه الاستثناءات لا يستثنى إلا من له حق الاستثناء فعلا بس المسألة برضو ما الرخص نزلت في الشريعة ليه وهذا رب العالمين تبارك وتعالى رخص للعاجز في بعض الناس يقول لك أنا لا استثناءات عندي إطلاقا ما هذا ظلم برضه لأن الناس لا يجرون على قدم واحدة في أحوالهم لا أسوي ما بين الضعيف والقوي ولا الفقير ولا الغني كل واحد يوزن بميزانه فدي يعني مش مش شهامة يعني أن يقول أنا لا أستفتي أحدا وأنا عمري ما عملت استثناء لأحد في حياتي ولا الكلام ده لا إنما يعطي كل ذي حق حق فصاحب الإدارة مكروه في الدنيا في الآخرة يسأل عن كل شيء وهذه المحنة التي لا يدركها الذين يتقاتلون على المناصب إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة وفي الحديث ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه فكه عدله او اكبه في النار جوره مين اللي يرضى بالحاله دي الاصل انه يجي متكتف ده الاصل لحد ما يحاسب يحاسب عن ألف ألفين ثلاثة آلاف مليون عشرة مليون مئة مليون هو متصور انه لن يحاسب عن ال- كل العدد ده لا سيحاسب عن كل فرد مين- من من يطيق هذا عمر بن الخطاب في اخر حياته قال اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك ده ده ده, ده عمر بن الخطاب اللي يقول هذا الكلام كبرت سني رق عظمي انتشرت رعيتي فاقبضني اليك فلم تمر ليال حتى طعن واحد يقول طيب ما هو ده مشكلة برضه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت وعمر يقول فاقبضني إليك يعني يتمنى الموت فنقول لك عشان ما يحصلش تضارب ما بين الأدلة لم الأدلة كلها وانظر إلى الباعث في هذا وذاك لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه في الدنيا مصيبة أصابته في الدنيا مرض عضال بتاع الكلام ده هو عايز يستريح هو فاكر انه يستريح اذا مات مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس كل من مات استراح انما استراح من غفر له هو ده الاستراح يعني بعض الناس يقول لك ايه صمت القبور هي اللي هو القبور فيها صمت لا ده القبور فيها صراخ لكن لا يسمعه الثقلان الانس والجن كلمه صمت القبور ده تعبير غلط هذا تعبير خطا او يقول لك انتقل الى مثواه الاخير اللي هو القبر يعني لا القبر مش المثوى الاخير المثوى الاخير هي الجنه والنار فده اصيب بمصيبه لا يتحمل هذه المصيبه ان يدعو على نفسه بالايه بالموت طيب عندنا حديث آخر في زمان الفتن حديث أبي هريرة قال يأتي على عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك أخذ العلماء من هنا جواز أن يدعو المرء على نفسه بالموت في زمان الفتن التي تأتي كموج البحر يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا لما تكون ال- ال- الفتن جاية كده فأهل الإيمان يخشون على قلوبهم يخشون على إيمانهم في يوم الواحد منهم يتمنى الموت فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تخريج كلامه على هذا الحديث لأنه بين العلة قال كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي أي فتنة أعظم من هذا إن أي إنسان عنده مظلمة يأتي إلى رب العالمين يوم القيامة خذ لمظلمتي من هذا أو من هذا عشان الجماعة اللي عمالين يتقاتلوا على المناصب يخف شوية ويعرف إن المسألة ليست كما يتصور إنه داخل عشان يخدم والكلام ده هو لا الحدايه ما بترميش كتاكيد هو داخل عشان ياخد اراضي وداخل عشان ياخد اطيان وداخل عشان ياخد امتيازات والقصه معروفه لدينا جميعا وعلى عينك يا تاجر الحكايه مكشوفه يعني فهي النبي عليه الصلاه والسلام يقول انكم ستحرصون على الاماره وانها خزي وندامه يوم القيامه وحديث ابي موسى الاشعري قال جاء جاء جاء جاءني رجلان من الاشعريين وقالوا يعني ايه يعني آه، نذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخذهما ابو موسى الاشعري وذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال فدخلنا عليه وهو يتسوق فسالاه العمل الاثنين الاشعريين دول سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفه فقال النبي عليه الصلاه والسلام انا لا نولي على عملنا هذا احدا طلبه فقال أبو ولكن اذهب يا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري اللي هو ما طلبش العمل قال له اذهب إلى اليمن وأردفه معاذ ابن جبل رضي الله عنه فقال أبو موسى والله يا رسول الله ما أطلعاني على ما في نفسيهما أنا ما أعرفش هم أصلا كانوا عايزين يقولوا إيه وأنا لو أعلم أن هو هيجي يطلب العمل أنا ما كنت أتيت بهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنا لنولي على عملنا هذا أحدا طلبه المستغني يعان والطالب لا يعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها لم تعن عليها وإن تركتها أعنت عليها يعني إذا تلبست بها من غير سؤال أعنت عليها فأصحاب الشوكة ابن الجوزي بيقول إن دول أسعد اتنين اللي الدنيا كلها بتحسده قال لك لا تنظر إلى الصورة الخارجية لكن انظر كيف حصل هذا الإنسان ما تحسده أنت عليه وستعلم بعد معرفة القصة أن ما أنت ما أنت منه باك أنت فيه محسود يعني بيحسدوني على الذي أبكي منه النهاردة في الأزمة العالمية اللي حصلت دي كيانات اقتصادية هائلة سقطت في الأرض كان الناس عندهم مليارات الآن مديونين لا يملكون شيئا اترهن اتخذ كل ما يملكون من عمارات وأراضي وإلى آخره الكلام ده اللي كان عنده مليارات ده وأنا أعرف رجلا حكى لي الحكاية دي ابن أخيه أيام ما كنت شغال في البقالة زمان وكان ده راجل مندوب مبيعات اللي هو اللي حكى لي الحكايه دي وبيجيب لنا بضاعه كل فتره كده فايه بيننا وبينه كلام ودردشه و... ففي يوم من الايام بقول له ايه يعني إيه تاريخك واشتغلت ازاي وخدت خبره ازاي وبتاع دردشه يعني على ما يخلص الشغل يعني فمن ضمن الكلام قال انا عمي يملك اكبر بقالات في مصر الجديده وانا لا اعمل معه قلت له ليه قال لان هو يبيع الخمر ويبيع لحم الخنزير في هذه البقالات وله عده ابراج سكنيه في مصر الجديده وله اولاد حوالي سته ولا سبعه من الاولاد وعنده امراه الشيطان يتعلم الكيد منها المرأة دي هي اللي أدبته هي اللي زلته ليه عينها واسعة وانت عارف يعني من أعجب العجب أن هذه العين الضيقة أوسع من الفضاء ودي من الغرائب يعني انت لو واقف في في هو ترى السماء وترى الارض وترى بجوانب عينيك برغم انك ما بتلتفتش كده لا وانت عامل كده اهو مش عينك دي بتبلع الفضاء كله غير لما تجيب ورق الجورنان زي المخبر السري لما كانوا خارم ايه خرمين في الجورنان قال يعني بيقرا ها وعمال ايه وعمال يراقب يعني وبتاع طيب انت لو خرمت خرمين في ورقه الجورنان ديت هتشوف يمينك وشمالك وتشوف الفضاء الواسع مش هتشوف مع ان الثقب اللي عمله فارة الجرنان اوسع من عينك بيبقى ثقب قد كده اهو اوسع من عينك ومع ذلك ما تعرفش تشوف لكن هذه العين الضيقة ده التي تبلع الفضاء الواسع عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه لما قال ايه لو كان لابن ادم واديا من ذهب لقال لو ان الاثنين ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب طبعا في بعض الحنوتية استغلوا ليه الحديث ده يجي يدفن الميت ومفاتيح العين وحاطط له ايه وحاطط له شويه تراب على اساس ان ايه لا يملا عين ابن ادم الا التراب طبعا الكلام ده مش صحيح بس ده حصل يعني يعني ده واحد حنوتي قال لي شخصيا يعني يعني انا عندي اسناد عالي ها للحنوتي شخصيا لا اروي عنه بواسطه ها فيوم يقول كده قلت له هذا لا يجوز لا يجوز انك انت تفتح عين الميت وتحط فيه تراب والكلام ده انما لا يملا عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على من تاب ده عنده وادي من ذهب وادي انت عارف الوادي منتهى بصرك طول وعرض يمين وشمال وده كله ذهب انت عايز ايه تاني يقول لك كمان كمان واحد كده عشان مش عارف ايه جاله اثنين يقول ثلاثه جاله ثلاثه يقول اربعه اذا لا يشبع فدي واحده ست بقى لا تشبع مهما اتى الرجل لها بما تريد لا تشبع فطبعا تعرف المرأة بقى اللي هي اللي طالعة بقى الناشز على زوجها والكلام ده يا ابني وقف العصفور ده فالمرأة طالعة بقى تبكي والكلام دوت وكل حياتها عياط في عياط وبتاع وطالعين الولاد وتقول لهم بقى قصص بقى على هذا الوالد وانا والله لولاكم انا كنت سبته من زمان بس عشان خاطركم انتوا ما تتبهدلوش انا عشت عليكم واتبهدلت وجوعني وما جوعنيش وبتاع وتفتري قصه طلع العيال شاربين الغل من الام يكرهون الاب فلما كانوا يدخلوا مع الاب في مشاجره كانوا يضربونه فكان بخاف منهم فواحد من ولاده أقسم بالله إنه هيذبحه وهو نايم قال له أنا هذبحك وكان ولد شراني كده وبتاع المهم العملية دي إيه التهديد ده وقع في نفس الوالد وقوعا حقيقيا وظن إن الولد هيذبحه فعلا فالراجل ده طبعا لانه غني وبقول لك عنده براج وعنده بقالات واسعه ومش عارف ايه فكان عنده بقى سياره فخمه مرسيدس كده من بتاعه ذلك الزمان فكان ايه اول ما يسيب البقاله يركب السياره وبعدين يفضل ماشي في شوارع القاهره يتسكع يتسكع فيها ليه خايف ينام هيروح اي شقه ده عنده براج يعني عنده شقق كتيرة هيدخل العيال هيفشوا الباب او معاهم مفتاح هيذبحوه وهو نايم طب الحل ايه كان يفضل ماشي بالسيارة يتسكع في شوارع القاهرة وكل حواسه على المرايتين إذا لقى سيارة ماشية وراه كده لمدة عشر دقايق يبقى حد بيراقبني يفضل يلف ومرايح جاي وراجع من الشارع تاني وراجع مراضد مش عارف ايه والكلام ده حتى يتأكد ان مفيش حد وراه يقفل ابواب السيارة من الداخل وينام طب ده لو واقف جنبك في الإشارة بقى وأنت بقى راكب عربية راكب عربية عربية كده من ماركة اللي يحب النبي يزوق مثلا وشهر ثمانية وعرقك مرقك بقى والكلام ده وده راكب لي وقافل لي الازاز انت زي حالاتي كده ساذج تقول الجدع ده مستحمل الحر ازاي ما انتش عارف انه مشغل تكييف جوه ها لان انت ما عندكش فكره ان في تكييف انت منزل الازاز وكل شويه تمسح عرقك وبتاع والكلام ده وده قافل الازاز العالم دول ما بيحسوش ولا ايه ها وانتوا الاثنين واقفين تقوم تتمنى بقى ان يكون عندك بقى واحده زي ديت ومش عارف ايه والكلام ده طيب ما انا عايزك تعرف قصته اعرف قصة البني آدم ده القصة اللي انت شايفها قدامك وانت مبهور بيها وتتمناها ديت اعرف جت ازاي واعرف مشاكل الراجل ده ازاي والله انت ست... ستستنكف ان تكون مثله ولو رمى المال تحت قدميك فهو ابن الجوزي بيقول كده بيقول يعني الناس تغتر دائما بالصورة الظاهرة ويتصور ان الانسان ده سعيد وانسان ده كويس لا المال عبد جيد لكنه سيد رديء عبد جيد بمعنى لما انت تبقى سيده سيد المال يعني تنفقه يمنة ويسرى وانت اللي متحكم فيه لكنه سيد رديء يحملك على ان ترتكب الدنايا حتى لا تنفق مليما وانا يعني في في حياتي دي شفنا ناس شحاتين شحاتين قاعدين يشحت في الشوارع وعندهم زكايب مال يعني واحد بعد ما واحده غلبانه يعني كانت بتشحت والكلام ده وقاعده في اوضه فبعد ما ماتت والراجل ده جارها ده كان بيتعاهدها والكلام ده هو وعارف انها غلبانه وحاجات زي كده بعد ما ماتت ودفنوها بيرفع السكوته المله بتاع السرير لقى حوالي شكارتين فلوس طبعا اربع ونصاص وبتاع وجنيهات ما على حسب بقى ما هو حسنه لله اي واحد بيدي بقى بيرمي بياضه على حسب بقى مستخسر فيها ولا بيديل ولا ال... شكارتين فلوس بيعد الشكارتين دول لقاهم عشرين ألف جنيه عشرين ألف جنيه وتط- وتطلع المرأة عشان تشحت في الشوارع والكلام ده راح لمين العشرين ألف جنيه خدوهم فبيسألني بقى يعني نعمل بيهم ايه نحطهم في جامع ولا نحطهم في ايه ولا الكلام ده يا ابني شوف لها ورثة قلد مقطوعة من شجرة احنا ما نعرفش عنها اي حاجة خالص قلت له خلاص حطوها في وقف من اوقاف المسلمين ولا حاجة حد من المسلمين ينتفع بها فالمال سيد الرديء العلم يحرسك وأنت تحرس المال يبقى أنت اشتغلت عبد عند المال فلا تغبطن أحدا أبدا على نعمة وانظر إلى ما أنعم الله به عليك من العافية جاء رجل إلى محمد بن سيرين يشتكي الفقر فقال له أترضى بصرك بمئة ألف تتعامي يعني وتاخد مئة ألف قال له لا أترضى سمعك بمئة ألف قال له لا أترضى قعد يعدد له النعم بقى ثم قال له جئتني تشتكي الفقر وعندك مئين ألوف تشتكي من ايه روح لأي واحد مبتلى عنده مال يقول لك خذ مالي كله وأعطني العافية اللي عندك اللي انت زعلان منها وبتقول بنام على الرصيف والكلام ده فما اوتي انسان افضل من العافيه فلا تغبطن رئيسا ولا اميرا لان ممكن يكون مستهدف يعني مثلا لو تفتكروا الرئيس ريجان الرئيس الامريكي في فتره من الفترات وده كان راجل ممثل وكان كاوبوي يعني راجل بتاع من رعاة البقر بقى و... وشغال وعايز ي... عايز يحكم بمنطق السينما يعني عايز يحكم يعني في الدنيا بمنطق الايه السينما يعني المهم شاب في امريكا تقدم لفتاه قالت له انت ابن مين لا انا عايز واحد مشهور عايز واحد ممثل عايز واحد مش عارف ايه عايز واحد ايه انت مغمور قال لها ساكون اشهر رجل في العالم طبعا انت عايز الشهره يعني انا ساكون اشهر رجل في العالم راح اشترى مسدس وخلى رجل ماشي واداله ايه ثلاث اربع طلقات هو انت عشان تبقى اشهر رجل في العالم تدخل في حديد يعني ما خلاص ما هو يعني المهم اداله ثلاث اربع طلقات ودخله ده ريجن المستشفى بسرعه وبتاع وشالوا من الامعاء بتاعته حوالي 15 سم متهتكه تمام الجرايد والدنيا كلها بقى بتتكلم ايه الواد الفلاني اللي عمل مش عارف انت عارف زي جزمه ازاي دي ها ايه بس يا خساره ما لبستش في وشه هو كان طبعا ماهر وعنده لياقه عمل كده عمل كده الجزمه طلعت اوت ها فهو اللي حصل بقى ايه انه خلاص بقى الدنيا كلها بتتكلم والولد الفلاني وعمل مش عارف ايه وضرب ايه وخلى ايه سجنوه على ذمه التحقيق وفي الاخر طلع براءه ليه طلع براءه الله قال لك اصله ما كانش عنده قصد انه يقتل ده كان عايز يتشهر بس ها فيعني اساء استخدام الايه الوسيله طالما انه ما عندوش لا سبق اضطرار ولا ترصد ولا الكلام ده قام واخد ايه؟ قام واخد الواد ده براءه، انا ما اعرفش بقى اتجوزها ولا لا، يعني بعد ال... بعد المشكله دي هل فعلا تزوجها ولا ما تزوجهاش؟ فانا بقول لك يعني الحياه هؤلاء محاطه بسلسله من الكيد، يعني شوف ابن الجوزي بيقول ايه بقى؟ وهو بيعدد هو احنا قلنا ان هو جاب ايه؟ اتى بنمطين اللي هم ايه؟ اللي بيتحسدوا في الدنيا. النمط الاولاني صاحب الاماره بيقول ايه بقى بيقول انك ان رايت صاحب اماره وسلطنه فتاملت نعمته وجدتها مشوبه بالظلم فان لم يقصده هو حصل من عماله يعني انا راجل كويس ولا اظلم والكلام دوت لكن عمالي مش على نفس المستوى سيظلمون طب ما المساله دي هترجع علي انا كمان ده الحساب يوم القيامه لان ده يدل على عدم انتباه قال فان لم يقصده هو اي السلطان ده يقصد الظلم حصل من عماله ثم هو خائف منزعج في كل اموره حذر من عدو ان يسمه قلق ممن هو فوقه ان يعزله انتوا طبعا عارفين عبد مشتاق ها عبد مشتاق اللي بيتكلم في سماعتين تليفون اللي مستني الوزاره يعني عايز يبقى وزير فده ايه يعني لما بيتولى بيبقى مش عايز يغلط والدنيا وصلنا الى هذا الحد ما عادش حتى في نوع من الابداع بقى اللي, اللي ماسك منصب حساس مؤثر اشبه بالموظف ما يعرفش يتخذ القرار ليه ممكن يتخذ قرار يطلع غلط يتعزل لا علقها في رقبه سلطان ما تبقاش ندمان ها زي علقها في رقبه عالم تطلع سالم خلاص والله دي غلطه والله دي توجيهات توجيهات عليا انا ما انا الا منفذ لكن لو هو حاول يبدع ويبتكر من نفسه الكلام ده يوم يخاف ايه يخاف ان يعزله من هو فوقه ويخشى من نظيره ان يكيده المكائد والدسائس والمؤامرات والكلام ده انا والله يا اخوانا قرات كتبا كثيره مذكرات الوزراء والرؤساء في العالم سواء كان في مصر أو كان خارج مصر عندي هواية من زمان أحب أقرأ في يعني السياسة والكلام ده وكتب المخابرات كتب سعيد الجزائري كلها شطبتها وجبتها من الجلدة للجلدة وده راجل كان متخصص في الكتابة في المخابرات كنت بقرأ الكلام ده كله زمان على سبيل التسلية لما بقى فهمت الدعوة والدنيا والكلام دوت بقيت أقرأه لأتلمس طريقي لأعرف متى أقول كلمتي ليه لأن العلم دليل صحيح ينزل على واقع ملائم لازم دليل صحيح ينزل على واقع غير ملائم يبقى فيه فساد على طول النبي عليه الصلاه والسلام انتم عارفين قصه الكعبه ولولا حدثان قومك بالكفر. ده ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام بس الواقع لم يكن ملائما فترك. لما جاء عبد الله بن الزبير وقال وحصل المعارك اللي كانت بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير والكلام ده والحجاج ضرب الكعبه بالمنجنيق فسقطت بعض الجدران وبعض الطوب والكلام ده فأراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم أو يجدد ما وهى منها الجدار ده ميل شوية بسبب القذائف الطوبة دي وقعت نحط واحدة مكانها ونحاول نرمم يعني لم الصحابة ونم التابعين والجماعة دول يا جماعة أشيروا علي عايز أعمل أجدد الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم إن عائشة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوم لعائشة إن قومك قد قصرت بهم النفقة فما كملوش البيت على قواعد إبراهيم فجماعة قالوا له إيه جدد ما وهى منها كان منه ابن عباس قال قد فرق لي فيها رأي أرى أن إيه تترك بيتا أسلم الناس عليه وحجارة أسلم الناس عليه وأن تجدد ما وهى منها فابن الزبير قال والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده فكيف ببيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا بعد ثلاثة أيام قال خلاص أنا فرق لي أن أهدم البيت يهدم الكعبة ده حاجة بقى صعبة قوي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش عشان نفوس قريش لا تتحمل انك تهد الكعبة يعني حاجة فابن الزبير معاه مجموعة من الجرؤاء قلوبهم حديد يلا يا جماعة نهد قالوا لا مالناش دعوة بيك احنا هنتفرج بس عليكم الصاعقة اللي نازلة من السماء تاكلكم كلكم واحنا نبقى ايه نبقى بعاد تطلع فوق الكعبة وتهدها كمان فطلع ابن الزبير ومعاه مجموعه من الايه من الناس الجرؤاء دول وطلعوا فوق الكعبه وهات ايه يخلعوا الطوب ويرموه وبتاع والكلام ده العالم اللي بيتفرجوا لما لقوا لا في نار نزلت ولا حاجه ولا بتاع كلهم قاموا رايحين ايه مع الجماعه دول وهدوا الايه الكعبه وفضل ابن الزبير رضي الله عنه ينزل لحد ما وصل الى الحجاره اللي تحت خالص اللي هي قواعد ابراهيم عليه السلام بعد ما ابن الزبير بنى البيت على قواعد ابراهيم وقتل ابن الزبير بقى قتله الحجاج بن يوسف الثقفي والامر استتب لعبد الملك ابن مروان بيطوف بالبيت اول طبعا فرمان اصدره قال له هد اللي عمله ابن الزبير لسنا من تلطيخه في شيء انه يزعم ان عائشه تقول كذا وكذا وقال الحديث فكان في احد العلماء العاملين كان مع عبد الملك بن مروان ما اعرفش هو يزيد بن رومان او واحد يعني من الطبقه دي قال يا امير المؤمنين لا تقل هذا فاني سمعت عائشه تقول فاهم ايه فنكت كما عصاي كده قاعد ينكت بها في الارض وقال وددت اني تركته وما تحمل كنت شديت الكعبه وعملتها تاني وبتاع من يوم ما بنى عبد الملك مروان وهي زي على حالتها كده المفروض حجر اسماعيل اللي هو السور اللي حوالين الكعبه ده ده من البيت المفروض كان يتبني ويبقى ده من البيت عائشة لما قالت يا رسول الله إني أريد أن أصلي في الكعبة جوه فقال صلي في الحجر فإنه من البيت يبقى شوف ابن الزبير لما هد وعمل الكلام ده قال إني عندي النفقة وأصبحت لا أخاف الناس يبقى العلة زالت ولا لا يبقى العلة زالت يبقى أنا عندي دليل صحيح لم يكن له واقع ملائم أيام النبي عليه الصلاة والسلام فتوقف عن الفعل فلما جاء ابن الزبير فصار عنده دليل صحيح وواقع ملائم فهو العلم اللي فهو الاصلاح او الصلاح لا يكون الا بهذا بعلم صحيح ودليل ايه ودليل ملائم فهو بيقول هنا يخشى من نظيره ان يكيده فانا في في قراءه بقى المذكرات والكلام ده شفت الكيد الذي كان يفعله بعضهم مع بعض وكان بعضهم يسعى الى عزله يعمل فيه تقارير وبتاع والكلام ده والمساله دي مش عندنا بس المساله دي موجوده في بلاد الدنيا كلها ابناء ادم نسختهم بالكربون هنا اللي تلاقي الكيد هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا والمكر هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا وهكذا فلما يكون انسان حياته كلها على هذا الخوف وعلى هذا الحذر هيتمتع امتى بقى متى يتمتع ده انا والله ساعات استغرب اقول والله الرؤساء دول غلابه انت عارف انا استهى ازاي في المسجد هنا في رمضان لما لما بنعمل اعتكاف بيجي يحضر الاعتكاف شويه كده ويجي ناس كتير قوي قوي الاعتكاف الليلي مش معتكف اه بس بيجي يتحول يجي من الوظيفة بتاعته يقوم جاي الايه المسجد عشان يفطر ويبقى معتلف ها مش معتكف لا بيبقى معتلف بيجي بقى ايه يجي يفطر ويفضل موجود يتسحر ويطلع من السحور ايه اذا كان ينام له ساعتين ولا حاجه بعد صلاه الفجر ويقوم رايح الشغل فبيبقى المسجد مليان لازم مثلا فيه بتاع مثلا ألف واحد ولا بتاع طيب انت بقى عشان توفر آه للألف واحد دول كل واحد أربع ترغيفة في اليوم زائد أرموط ها أو تعمل له كفتة تعمل له كباب تعمل له ورك فرخة تعمل له مش عارف ايه الكلام ده لما بنيجي نحسب القصة في آخر العشر أيام بتكون صرفت فوق المئة ألف جنيه هل تتصورون هذا ما هو 1000 واحد بياكل وطبعا ليله 27 دي حاجه لوحدها ها اهل الخير بيتقاتلوا بيحجزوها من دلوقت يعني ناس بيكلمونا عايزين ليله 27 ليه يا عم ليله 27 معلش قصدي ليله القدر وعايز انغنغ الناس كده جاي عشان الواحد لما يدعو كده وبتاع جايز يدخل في صحيفته فيجيب بقى موز وتفاح ومش عارف ايه والكلام ده في ليله 27 يعني النفقه كوم في الايام دي و27 ليله 27 ده كوم لوحديها فتصور لما يكون مسجد بالبنيه دي الصغيره دي وفي 10 ايام 9 ايام تصرف 100000 امال بقى لو عندك دولة مترامية الاطراف لما تحب ترسف طريق عايز لك 100 مليون طريق لما تحب ترقع الاسفلت المكسر والبتاع ده والكلام ده عايز لك 10 15 مليون لما تحب تعمل مستشفيات مستشفيتين مستشفى واثنين وثلاثة واربعة في تخصصات عايزك مليار جنيه مثلا وده في ايه؟ وده في مكان واحد مكان واحد يعني لو خدنا شريحة زي المحافظة بتاعتنا محافظة كفشيخ مثلا لو حبيت تعمل خدمات فيها انت محتاج 10 15 مليار يبقى انت المفروض الخزينة بتاعتك تكون داخلة في يعني تريليون ولا حاجة عشان تقدر تعمل الدخل الناتج اللي داخل ما بيكفيش لأسباب كثيرة تبص تلاقي ما عندكش مش عارف تتصرف في فلوس مش عارف تعمل حاجة خالص هو ده في حد ذاته عذاب ولا لا أشيله ليه ده أشيله ليه طب ما أنا أريح دماغي واستريح لأن ده عذاب عاجل في الدنيا لأي واحد ترأس أي مؤسسة برضه حتى لو مؤسسة خاصة ما ده عذاب الأسعار العالمية طالعة نازلة مش عارف إيه بتاع الكلام ده يعني في انفلونزا الطيور الاخيره دي الكتكوت كان واصل ل كان الاول بيتباع ب 30 قرش الكتكوت ابن يوم وبعدين زادت الدنيا شويه وصل الكتكوت ل 3 جنيه بعد ما وضعت الحرب اوزارها والانفلونزا ما عادش حد بيسال ولا الكلام ده بدا سعر الكتكوت يرتفع لحد ما وصل 7 جنيه طب الكتكوت اللي هو ابن يوم سبعة جنيه لما انت تأكله أربعة كيلو عليقة على ما يبقى وزنه اتنين كيلو مثلا وانت عندك مزرعة فيها عشرين ألف ولا خمسين ألف فرخ ولا الحدوتة دي هيطلع الفرخة في الآخر اتنين كيلو هتبيع الكيلو بكام تسعة جنيه عشرة جنيه حداشر جنيه ده إذا كان أصل الكتكوت وهو ابن يوم سبعة جنيه ها فانت بتطلع يعني ربنا ساترها معاك لا ليك ولا عليك اذا حصل دروب كده وبتاع بتطلع خسران حصلت انفلونزا الطيور الاخيره دي كانوا جماعه مستوردين جايبين أربعين الف كتكوت من بره ابن يوم دول صدر لهم حكم بالاعدام في مطار القاهره ما يدخلوش الراجل ده كان متوقع الحدوته دي طيب خليهم عدوا المفترض ان هو يوزعهم فورا ليه لان ما عندوش مزارع ما عندوش عليقه ياكل ده هو المفروض ابن يوم يروح لصاحب المزرعه فورا اذا ما راحش يا ياكله يا هيموت وهو عامل اقفاصه ومحاضن على قد كتكوت لوكاندا لمده يوم او لمده يومين للكتكوت زاد عن كده يا هيموتوا يا يبتدي يربيهم ويجيب لهم عليه فهيخسر ها فيرمي في ناس كانت في القمه نزلت تحت اهو النهارده التاجر حذر خايف مش عارف كل يوم الصبح ايه اللي هيحصل في الدنيا ممكن يبقى مستور ينزل لدرجه ان في كتير من التجار بيقولوا لي احنا بنحسد الموظفين اهلك الموظف اصلا مش باكي على حاجه ضامن مرتبه اخر الشهر وبينام وحتى لو راح اشتغل له شغلانه كده ولا كده اهو في الاخر بيحصل قرشين ونام لكن التاجر ده تعبان فانت بتحسد هذا التاجر الغلبان اللي معاه ملايين ده بتحسده ليه؟ فعشان كده ابن الجوزي رحمة الله عليه لأنه رجل خالط الناس وعرف بقى دخائل الناس وكل واحد يجي يحكي له مشكله وده يحكي له مشكله فجمع تجارب الناس كلها وفرقها في هذا الكتاب. فهو يقول يعني الجماعه المتكلمين على الدنيا دول اللي حريصين عليها نفسهم يبقى عندهم انا عايز اكشف لك المستور وابين لك ما وراء الستاره. وبعدين هسيبك تختار. انت عايز تختار اختار بقى عايز تشيلها بمتاعبها والله يبقى انت حر لكنني بصرته فيقول ان هذا الانسان ال ال ال ال ال الوزير مثلا او مدير او الكلام ده يعيش طيله عمره يخدم غيره وممتثل يؤمر فيطيع يقول ثم اكثر زمانه يمضي في خدمه من يخاف من السلاطين وفي حساب اموالهم وتنفيذ اوامرهم التي لا تخلو من اشياء منكره وان عزل اربى ذلك على جميع ما ناله من اللذه اه تشوفوا بقى لما يجي قرار عزله اتشال شوف بقى الغم والهم اللي يجي عليه فترة العزل دي لو احنا حبينا نقدرها باللذة والألم تغطي على كل لذة التذ بها مدة ولايته ودي مسألة لا يعرفها إلا من جربها كان فوق وكان إذا أشار الكل يقف إذا قال كلمة الكل يطيع لا دخل دلوقتي ولذلك النهاردة بسأل واحد يعني بقول له يعني عنده شركة فبيقول لي والله الشغل عطلان والدنيا عطلانة والكلام ده مع أن أنا عندي حوالي ثلاثة أربعة لواءات تقاعدوا وجم اشتغلوا في الشركة الخاصة والكلام ده هو عشان يسلكوا لي مسالي يسلكوا لي أموري في الجمارك والضرايب والمش عارف ايه والكلام ده قلت له طيب وانت ايه اللي مزعلك ما انت تاهت ولا اناها قال لا لانه اعتزل الخدمه بقاله ثلاث سنين واللي انت تنتفع بيه يكون لسه معزول دلوقتي اهو واصحابه في الشغل ولسه له خاطر عندهم انما دول قدموا خلاص يعني الصداقة القديمة والزمان القديمة راحت كل ما يروح عشان يعمل حاجة يتهربوا منه فبقول مشكلتي ان مش لاقي طقم جديد على طول يعني ما انا عايز ايه دول اخد وش القفص اخدتهم ست شهور يكون قدموا ما عادش حد بيعبرهم بقى يروح يخلص وبتاع يركنه زي بقيه المواطنين لا انا عايز واحد لسه سايب الخدمه بقاله شهر واحد لسه زمايله اللي هم معاه ما زالوا في الخدمه فيقدر بمكالمه تليفون يقدر يخلص يقدر يعمل يقدر مش عارف ايه الكلام ده واخد بالك ازاي فشوف العزل يشعر هذا الانسان اللي بقاله اربع سنين معزول انه مش قادر يعمل مصلحه لنفسه هو في فترة العزل وما بعد فترة العزل الألم الذي يلاقيه هذا الإنسان أضعاف أضعاف اللذة التي ذاقها إن خلت من شائبة أما أصحاب الأموال فابن الجوزي يقول إن الرجل لا يحصل ما يريد إلا في الكبر أما يكبر فيش واحد عنده ملايين ولا الكلام ده إلا تلاقيه عدى الخمسين الا اذا كان من بني همبكه ها بيهمبك هنا ويعرف يلعب بالبيضه والحجر وياخد 100 مليون من البنوك بضمان ميدان التحرير والكلام ها العيال اللي هم ايه مخلصين دول لا لو هو واحد شغال يعني كويس يعني ما تلاقيش معاه فلوس محترمه الا بعد الخمسين وانت طالع طيب وانت شباب كنت عايز تتجوز ست الحسن والجمال بس ست الحسن والجمال دونها خرط القتاد عايزه فلوس وعايزه مهر وعايزه فيلا وعايزه مش عارف ايه طب خلاص استنيني يا ست الحسن لحد ما اروح في بلاد الله اجري وجري الوحوش عشان اجيب مبلغ كويس اعمل فيلا ادفع مهر كويس واعمل بقى ليله الليالي بقى كلها ب 9 مليون دولار ها يعني 50 مليون جنيه معرفش دي هتهبض ايه دي ما اعرفش يعني يعني هيطلع من نسلها ايه يعني اللي ليله الزفاف 50 مليون جنيه عيني عينك كده ولا حياه ولا خيشه ولا ولا اي حاجه فيقوم يروح ينطلق وبتاع والكلام ده يرجع بقى بأمراض الغربة مرض الغربة بقى ويرجع بقى واهي القوة يروح ايه عشان يتجوز بالست الحسن والجمال يلاقي نفسه بقى ايه راح سلم النمر ها اهو واحد من اللي سلموا النمر بيقول ايه بقى اهو راح الراجل ده اللي هو ابن الجوزي بيحكي حكايه بيقول كان احد الرؤساء يعني في حال شبيبته فقيرا فلما كبر استغنى وملك امواله واشترى عبيدا من الترك وجواري من الروم الجواري اللي هي ليه اللي هي البنات يعني الجمال انت عارف الروم بقى الشعر الاصفر والعين الخضراء و... واخد بالك وكده يعني ما بعرفش اوصف الحقيقه لما لقى نفسه مش عارف يستمتع بحاجه لا مال ولا جمال ولا الكلام ده قال بقى ايه ما كنت ارجوه اذ كنت ابن عشرين ملكته بعد ما جاوزت الس... الس... بعدما جاوزت سبعين اللي كان بيتمنى هو ابن عشرين سنة عنده الفيلا وعنده مش عارف ايه وعنده الكلام ده يا دوب وصل له هو ابن سبعين سنة تطوف بي من الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين طبعا الجواري الأتراك أنت عارف الأتراك فيهم جمال يعني إيه ويقول لك ده جمال تركي يعني إيه هادي مش صارخ كده يعني في مثلا واحده تبقى بيضه كده لكن وشها عامل زي الجبس ها بياض ممل لا البياض الجميل البياض المشرب بحمرة يدي بعض الغمقان يدي سمرة ها ما هي عائشة رضي الله عنها كان كان, كان لقبها حميراء ليه البياض ما يبقاش زي ده اهو لا بيبقى بياض مخلوط بحمرة والبياض لما يجي مع حمرة يدي سنة غمقان واخد بالك؟ فهو يقول لك كده يعني في ال... في الام بيتكلموا يقول لك الجمال للتركي بيقول لك يعني الجماعه الغزلان الغزلان بتوع التركي دول يمروا عليا وهم زي الغصون يتميلوا كده وكده و... وخرد الخرد اللي هي ايه المراه الطويله الجميله وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العينة يغمزنني بأساريع منعمة أساريع اللي الصوابع يعني وهم مفيتيني ومغمزينه كده ها وطبعا ده يعني مش مش صباعها بوصه لا يعني حاجه ايه حاجه فخمه يعني يغمزنني باساريع منعمه تكاد تعقد من اطرافها لينا يعني كانه ما فيش فيها عظم ها من اللين بتاعها الجميل ده و... ها مش معضمه يعني يقول يردن احياء ميت لا حراك به وكيف يحيين ميتا صار مدفونا هو هي جاريه فعماله تتفنن في ايه في اغرائه والكلام ده بس ايه بتغرم ايه واحد ميت ها يعني هو ما, ما نبش من المسألة دي كلها إلا الفرجة بس ومش كده طول ما هو في السرير آه آه آه ظهري ورج رجلي مش عارف إيه الكلام ده فبيقول إيه قالوا أنينك طول الليل يسهرنا مش عارفين ننام منك إيه علتك عشان نوديك لطبيب ها أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين ادي العلة بتاعتي انا عندي 80 سنة ها ومن بلغ ثمانين سنة اشتكى من غير علة ده كلام النابغة الزبياني ها حكيم العرب من بلغ ثمانين سنة اشتكى من غير علة فتشوف لما لما يكون ابن عشرين نال وهو ابن سبعين فيبقى عنده أطايب لا يستطيع أن يستمتع بها حتى الأكل نفسه بيبقى أكلة جميلة حلوة وكويسة وطول عمره بحبها لما يجي يبلعها ما يعرفش يبلعها لازم يشرب ميه ومش عارف يعمل ايه والكلام ده وتنزل تعمل له تلبك معوي بقى وال- والبتاع ولازم مع كل حاجه ياخد الدواء وياخد الموتيليوم وياخد المش عارف ايه ومعدته مش عارف دي عيشه ايه دي؟ واحد بيقول لواحد ما اشهى هذا الطعام قال له ما طيبته الا العافيه هو الطعام ده طيب ليه؟ عشان انت عندك عافيه عافي صحيح ما انتش مريض هو ده اللي خلاه جميل يعني انا اذكر واحنا في سجن ترى ما كانش لسه اتفتحت الزيارات طبعا الزيارات دي بتبقى حاجه يعني فخفخه اهلك جايبين لك بقى المحمر والمشمر والفواكه والبتاع والكلام فكنا لسه في اوائل البرتقان ع- الع- لسه البرتقان داخل الاسواق وكان اخضر يعني اخضر ما كانش لسه اصفر يعني فكان معايا في الزنزانه الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي هذا رجل يعني كان حسن الخلق جدا قل من رأيته في مثل أخلاقه وحلمه مع اختلافي معاه آنذاك في مسائل الهجرة والعزلة والمش عارف ايه والكلام ده كنا نقعد نتناقش في ال- في المسألة دي لكنه كان يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب يحفظه كالماء مع الأخلاق الجميلة والطيبة والهدوء ولا يتكلم إلا العربية الفصحى فقط وحكى لي مره ان هو في اتسجن في سنه من السنوات فبيتكلم العربيه الفصحى فقال له انت بتتفزلك علينا اتكلم عاميه بال- زي ما بتتكلم قال لا استطيع حاولوا يجبروني اتكلم بالعاميه لا استطيع قاموا عاملين فيه ايه بقى قاموا جايبين كده لازقينه في الحيطه ومكتفين ايديه ورجليه كده وكبين عليه صفيحتين عسل اسود وسابوا الدبان ياكل كل ده عشان يتكلم بالايه بالعاميه وهو يأبى لا يتكلم الا بالعربيه رحمه الله عليه فالمهم اول ما جاء البرتقال احنا متعودين نقشر برتقال فبقول لي اخي ابا اسحاق الا ترى ان رمي القشر تبذير قلت له سلامتك يا شيخ عبد الله ايه اللي ايه اللي حصل لك طول عمري يا شيخ عبد الله ما اشرب برتقال قال لي لا لازم تعرف الوضع اللي احنا فيه القشر ده بيملى جزء من المعدة دي نمرة واحد نمرة اتنين هو شهي وجرب قلت له يا شيخ عبد الله لا جرب انت بصراحة جرب قدامي مسك البرتقانة قطمها قطمها قطمها كلها كلها وهو بي بيعمل كده ها فقال لي كل ذق انا لست بخادع لك هي طيبة المذاق فأنا قلت أجرب قطمت زيه فعلا لقيتها مسكرة مع إن القش كان أخضر لقيتها مسكرة وجميلة خلاص ما عادش حد فينا بيرمي قشر كله بياكل البرتقال قطم قطم قطم كده على طول فبعد ما خرجت فقعد مع اخواتي بعض اخواتي يعني فبقول لهم يا جماعه احنا كنا بنرتكب حماقه ان احنا كنا بنقشر البرتقال في حد يقشر برتقال فبرضه ايه زي ما انا قلت للشيخ عبد الله سلامتك يا ابني وانت ايه اللي حصل لك؟ ها قلت له صدقوني أه، كنا بناكله بقشره طب هات البرتقانه دي وكانت برتقانه صفرة وجميله وكنا الدنيا استوت قطمت اول قطمه ما قطعتهاش تفتها على طول اشوف يعني ما شوف ال- العافية كل حاجة طول ما انت عافي كل حاجة تمشي مفيش حاجة تقف أبدا إنما اللي بياكل أكل مخصوص ياكل مسلوق ياكل من غير مل- ملح ياكل مش عارف إيه ياكل إيه ده صاحب العلة فطول ما الإنسان عنده عافية يوم يستمتع بكل أطايب الحياة فده مثال لراجل لم الفلوس فعلا وجاب الجواري وجاب العبيد وجاب المش عارف ايه ثم حكى قصته الداميه في هذه الابيات والكلام ده احنا هنرجع له ان شاء الله مره اخرى لان انا ليا برضو آه، تعليق في يتعلق بالحياه الزوجيه والكلام ده من خلال هذا الكلام ان شاء الله آه، ان جمعنا الله بكم مره اخرى نذكره باذن الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم